بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك اللهم اسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم انر بصيرتنا حتى نرى الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل رب لا تخزنا في الدنيا ولا في الاخره اللهم انا نسالك ان تهدينا لاقوم الطرق اليك واحسن الاخلاق التي رزقتها احدا من خلقك اللهم انا نسالك ان تنير قلوبنا بنور من عندك احبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا تقبل منا واعنا اللهم دلنا بك عليك وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم إنا نسألك أن تستعملنا فيما تحبه وترضاه قربنا اليك زلفى واجعلنا من احبابك واوليائك والمقربين لديك امين اخوتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اسال الله جل جلاله ان يصلح قلوبنا احبتي نحن في منزله العزم وابتداء العزم آه، ضربه البدايه كما قال ابن القيم عليه رحمه الله انه اول الشروع في الحركه لطلب المقصود فاول ما يبدا الملتزم او طالب الوصول الى الله او طالب الدار الاخره اول ما يبدا في السير اسمه العزم العزم وقد قال ربنا جل جلاله فاذا عزمت فتوكل على الله ذكرنا في خمس نقاط في اللقاء الماضي السادسه ان آه، العزم نوع من انواع التامين ضد الفتور احنا قلنا ايه ان هناك هوايات ايمانيه منها هوايه التامين على العبادات منها هوايه فعل الحسنات منها هوايات كثيره ذكرناها هوايه التامين على العبادات قلنا انك انت لما تروح تصلي خد واحد يصلي معاك تعال صلي معايا يقول لك مش فاضي والله تيجي معايا مش هنستغرق خمس دقايق ارجوك تعالى معايا طب تعالى وانا هجيب لك هديه كويسه طب تعالى وليك مني آه، كذا يعني إيه- إيه- إيه، تاخد حد معاك يصلي فاذا صلى معك من دعا الى هدى كان له اجر من تبعه فهتاخد اجره فصلاتك لو فيها خلل تكمل من صلاته ده اسمه الت- هوايه التامين على العبادات التامين ضد الفتور بالعزم ده ازاي برفع سقف الهدف بنقول ان بعض الناس سقف التزامه منخفض خالص انا بصلي خلاص على كده كفايه على كده سقف التزامه منخفض مش عايز هو قيام ليل وحفظ قرآن وذكر ودعاء وبكاء م- مش مش في دماغه الموضوع ده آه الخطوات الأولى اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ضربة البداية وهي أصعب حاجة على الملتزم أو على المبتدئ هي خطوة البداية أول خطوة دايما عارف الطفل اللي آه، أما يجي يمشي ويمشي خطوة واحدة ويقع احنا عارفين ان هو ادم مشي خطوه يبقى ان شاء الله هينطلق دي اول الجري بس يمشي خطوه بس ينطق كلمه إيه- يعني هو في دماغه هو الولد الطفل فاول خطوه زي ما عند كانوا يقولوا عندنا كده في الفلاحين انه كانه بيخاطب بحر يعني هو بيرفع رجله هينزلها كانه هيقع في بحر فعشان كده بنقول ايه ان هو هو بي- كان اول خطوه كانه بيخطب بحر واحنا عارفين ان اول خطوه دي لو بداها لو نقى الخطوه يبقى ان شاء الله هيمشي وينطلق بعد كده فلذلك بنقول ايه ان الخطوه الاولى تكون عظمتها بقدر عظمه الهدف انا قلت في خطبه امبارح ايه آه ان انا بكلم المراه التي تريد أن تكون مع زوجات النبي في الجنة أنا بكلم البنت التي تريد أن تكون مع بنات النبي في الجنة أنا بكلم الرجل اللي عايز زوجته تبقى مع زوجات النبي وبنته مع بنات النبي عظمة الهدف ده يخلي تضحيات المرأة في زماننا عظيمة جدا لا تلتفت بقى اللي بيقولوا لها اعملي ولا سوي ولا انت لا لا لا لا انا عايز اشوف السيده خديجه كانت ايه ودايما اقيم الحجه على اللي بيقول ان القاف فرض ولا مش فرض الكلام ده اقول له لما نزلت ايه الحجاب والكلام في تفسيرها اقول لما نزلت ايه الحجاب الصحابيات عملوا ايه هو ده تفسيرها هو ده تفسيرها م- ب- بدون كلام مننا خالص الشاهد ايه قال رسول الله صلى عليه زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سألتم فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لا يعاظمه شيء إن لما بتطلب بتطلب من عظيم تطلب من كده فإذا كنت أنا أريد الفردوس الأعلى أنا همي إن أبقى مع سيدنا النبي ما عايز كل ما التفت كده الاقي سيدنا النبي قدامي الاقي سيدنا النبي معايا الاقي لو انت عايز كده ده الموضوع بقى محتاج خطوه كنت لسه بقول لواحد النهارده آه، ان كثير من الملتزمين بيلتزم اللي التزم وهو كان عنده آه، كبر بيفضل الكبر ده فيه ان لم يتزكى اللي بيلتزم وهو متحمس و- وهو اصلا بلطجي هو بلط- البلطجه معاه ان لم يتزكى هي- هي- هيبقى برضه عايز زي ما بيقول كده ي- يخطف له دبابتين ويروح يق- يجاهد في اسرائيل ده ال- الموضوع مش كده الموضوع مش كده خالص الموضوع آه، ان الانسان يبدا يعرف الخطوه دي ازاي عشان كده انا قلت بقى عندنا ان اول خطوه بعيدا عن العشرة الاولانيين في 13 تانيين خلي بالك اول خطوه عندي انا بقى في صدق التوجه الى الله وصدق التوجه الى الله مشروط بكونه من حيث يرضاه الرب وبما يرضاه الرب وصلت ولا ترجم اترجم تدفع كام الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اشتغل يا وليد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدق التوجه إلى الله اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله اللهم اجعلنا من الصادقين صدق التوجه إلى الله احنا قلنا اللقاء الماضي كان آخر كلام ان ابدا الان ماذا تريد الله ماذا تريد الله اريد الله اول حاجه انك انت تقيم وجهك لله صدق التوجه الى الله صدق التوجه ده مش على مزاجك مش على هواك مش باللي يعجبك مش باللي تقدر عليه مش من حيث يرضاه وبما يرضاه طب اعملها ازاي دي من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه يبقى البداية هنا ضربة البداية ان قلبك ده يتحرك وبصدق يتجه الى الله بان لا يكون في قلبك الا الله رايح سكة الدين ليه أريد الله تبطل أغاني ومزيكا ونسوان و... وفلوس وكل ده تبطل ده شش. وتتجه بكليتك إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى هذا التوجه بأن تراقب الله في خطرات قلبك لسه قلنا امبارح ان مثل المؤمن مع قلبه مثل البستاني مع بستانه كل يوم البستاني ينزل في البستان يقلع ويزرع كذلك تقلع الشرك وتزرع التوحيد تقلع الرياء وتزرع الاخلاص تقلع الشهوه وتزرع العباده والتقرب الى الله سبحانه وتعالى اقلع وازرع هي دي مراقبة خطرات قلبك إذا راقب العبد ربه في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه وأنا في الحلقات دي خلي بالكم معايا أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب أنا حريص في الحلقات دي إن أنا كل حاجة هقول لك علامة دي إيه ليه لأن أغلظ حجاب بين العبد وبين الرب الدعاوى لما اقول كلمه يقول اه اه انا كده فعلا أنا- وهو ما يع- عمره ما حسها ولا يعرفها بيدعي فعشان كده اقول لك علامه كده ايه لكي لا تختلط عليك الامور علامه ذلك ان تكون في الظاهر ممتثلا لاوامره وفي الباطن مستسلما لقهره علامة ايه علامة صدق توجه القلب الى الله ان تكون في الظاهر مستسلما لاوامره استسلم تماما امرك يا رب تمام الاستسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما تمام الاستسلام الاستسلام التام ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام الاستسلام للاوامر الا تعمل عقلك في اوامر الله بل في اوامر الشرع عموما تستسلم تماما اتنين في الباطن مستسلما لقهره في الظاهر ممتثلا لأوامره في الباطن مستسلما لقهره إن يبقى قد قهر عز الله قلبك فتعرف الله بعزه مع ذلك وقوته مع ضعفك وغناه مع فقرك أن تكون في الباطن مستسلما لقهره خلي بالك خطرات القلوب آه، مختلفة أربعة رباني ونفساني وملكي وشيطاني الخواطر اللي بتغزو القلب وخلي بالك هقول لك فائدة مهمة جداً قلما تكون الواردات الإلهية على القلوب إلا بغتة لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد ال- ال- الخواطر الربانيه اللي هي الواردات الإلهية اللي بترد على القلب احنا قلنا قبل كده ان الواحد اول ما يبدأ الطريق الى الله عز وجل ممكن ربنا يكرمه ويفتح عليه بواردات شوية أنس بالله شوية آآ آآ حب لله شوية إخبات تنزل على قلبه شوية سكينة الواردات الإلهية دي إنك أنت تلاقي نفسك بتقول كلام إيماني عالي حاسس بيه لا تأتي إلا بغتة لكي لا تدعي ملكتها عشان ما تدعيش ان دي بتاعتك ولا منك ده تيجي بغتة عشان ما تدعيش ان انت اهل ليها وقت ما تبقى وانت مستعد ليها فبتقولها وقت ما شئت وهي دي نصيحة عايزين نكتبها في في آه، آه، علم المعاملة مع الله عز وجل في علم المعاملة مع الله عز وجل هذه المعاملة أنت لا تملكها بل أنت محل الفضل والإنعام ما تملكش حاجة القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فايما قلب اراد ان يقيمه اقامه وايما قلب اراد ان يزيغه ازاغه ليس لك من الامر شيء اوعى تفكر انك تقدر على حاجه او ان الواردات دي او التحف والاكرامات دي دي بسبب منك انسى ده اكرام من الله واقطع عنك ذكر السبب الخواطر أربعة نفساني رباني ونفساني نفسي من نفسك يعني وملائكي وشيطاني وكل يجري بقدرة الله وإرادته وعلمه الأربعة لازم تؤمن بدي أيضا إن الرباني النفساني الملائكي الشيطاني كل ده من رب بيجري بق- بقدر الله وبعلم الله وبإرادة الله ولا يستطيع ملك ولا شيطان ولا نفس أن تحدثك ولا أن تورد عليك شيئا إلا بإذن الله لا يجري في الكون شيء إلا بإذن الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم شياطين الجن والإنس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اسمع ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه هم ما يقدروش يعملوها الا باذن الله فالشاهد ان كلا يجري بقدره الله تعالى وارادته وعلمه الفرق بينهم بقى هي دي البداية الانطلاقة الفرق بينهم الرباني لا متزحزح ولا متزلزل والنفساني يتزحزح ويتزلزل خلي بالك ان اللي من ربنا ما عارف ل... لما تبقى الصورة مهزوزة لما تبقى الصورة مشوشة ممكن تعمل لنا صورة فلو آه آه الفوكس مش مظبوط دي دي النفساني النفساني تلاقيها مغبشة مشوشة متزحزح متزلزل أما الرباني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا مثل فلق الصبح نور على نور هي كده الرباني لا متزحزح ولا متزلزل النفساني متزحزح متزلزل الرباني في التوحيد الخالص إذا أرادك الله خلصك خلصك احنا قلنا الإخلاص ثلاثة مخلص ومخلص وخالص فلذلك الوارد الإلهي يبقى التوحيد الخالص تعلق قلبك بالله بحيث لا ترى أنه يجري في الكون شيء الا بقدرته ومشيئته وعلمه واحاطته فلا تستطيع يستطيع قلبك ان ينشغل ولا ان يتعلق بغيره وهو التوحيد الخالص هي دي قضيتك لما يبقى الوارد الهي رباني يبقى مفيش ما انت شايف ان اي شيء في الكون يجري الا باذنه سبحانه وتعالى ومشيئته لذلك واحنا قلنا ان توحيد الربوبيه من مقتضياته توحيد الالهيه بمعنى اذا امنت ان الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويحيي ويميت ويسعد ويشقي ويرفع ويضع وي- ويمرض ويشفي ويميت ويحيي الله يقتضي ذلك افمن يخلق كمن لا يخلق أن تعبده فتسجد له وتخضع له وتحبه وتطيعه فهذا الرباني التوحيد الخالص أما النفساني ففي مجال الشهوات هتاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه وتنام في ايه وتروح فين وتيجي منين وتعمل ايه وصورتك عند الناس ومراداتك النفسانيه الرباني يوافق الاصل الشرعي الرباني مع الاصل الشرعي مع الشرع الرباني ال- الوارد الرباني دايما يدفعك قيام ذكر تلاوة قرآن دعاء سجود تدبر قرآن فهم الذكر حضور القلب إخبات خشية انكسار ذل طلب الوالد الرباني يدفعك إلى هذا مباشرة أما النفساني تدخله الرخصة والهوى تدخله الرخصة والهوى الرباني يعقبه برودة وانشراح مش قلت لك قبل كده انا عايزك تحس المعنى ده ان احيانا آه، تحس ان عارف كأن في هوا بارد ماشي في صدرك هنا كده هو ده فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الإحساس إن في زي بقول لك كده كأنه هوا بارد شش، ماشي جواك تحس بعد الوارد الرباني الوارد الإلهي ببرودة وانشراح أما النفساني يعقبه يبس وانقباض شوف نفسك كده بعد ما تؤدي شيء من حظ النفس أو من الشهوات وإن تفوق إلى ذكر أو صلاة تحس بال إن, إن- إن في نشفان في قسوة في القلب ب- بتجاذب نفسك عشان تنتقل إلى مراد الله منك وحظك مع الله سبحانه وتعالى الرباني كالفجر الساطع لا يزداد إلا وضوحا الرباني تلاقيه كده ايه أجمل شيء في الوارد الرباني إنه بيطلعك على سعة الأفق عارف لما تقف كده في مكان مفيش شيء قدامك نهائي من من المخلوقات من ال- قصدي من المحدثات من المباني وغيره والاشخاص والحاجات دي وانما قدامك سعه الافق هذا ال- هذه التطلع في في السعه دي آه، هو ده كالفجر الساطع لا يزداد الا وطوع الا وضوحا والنفساني كالعمود قائم إن لم ينقص بقي على حاله عارف الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب إن الفجر الصادق المستطير في الأفق الفجر الكاذب عمود مثل ذيل الثعلبان عمود هو هو كده تلاقي الانشراح والسعة وال, وال التاني حاجة كده خاطفة تنقص تنقص وتتضاءل وإن لم تنقص تبقى على حالها ده الفرق بين الرباني والنفساني طب إيه الفرق بين الملكي والشيطاني الوارد الملكي لا يأتي إلا بخير آه، في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إن إنسان إذا جاء إلى النوم يأتي عند رأسه ملك وشيطان يقول له الملك اختم بخير اختم بخير اختم بخير الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه اذا خرج الانسان فللشيطان لمه للملك لم تبعه ملك وشيطان فللملك لمه وللشيطان لمه فلمه الملك ايعاز بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيعاز بالشر وتكذيب بالوعيد الملكي لا يأتي إلا بخير كل إنسان معاه حفظة ملائكة معاه رقيب وعتيد ملائكة ومعاه قرين من الجن ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وحزبه آمين الملكي لا يأتي إلا بخير يدلك على الخير ويعينك عليه الشيطان للشهوات والشبهات وقد يأتي بخير فيشكل من خطورة الشيطان انه احيانا يفتح لك 99 باب من الخير عشان يوقعك في باب من الشر يعني ممكن الشيطان يقول لك اقرا قران رياء يقول لك عشان الناس يقولوا عليك ان يقول لك علي صوتك بالذكر عشان الناس يعرفوا انك انت ولي الشيطان يقول لك ادخل صلي إيه- الى اخر ممكن يامرك بخير فيشتبه عندك ده ده اللي بيدفع لكده بقى ملك ولا شيطان ده وارد ملكي ولا شيطاني انا بقول لك احيانا ت- تلاقي الانسان قاعد كده في وسط الناس والناس بتتكلم والناس حواليه وكده ولاقي نفسه يقول استغفر الله العظيم استغفر يا عم ارحم استر نفسك الدافع ده بقى ملكي ولا شيطاني ما هو اذا وافقه مراد نفس وهوى نفس وشهوة نفس وحظ نفس ودنيا يبقى شيطاني لكن احيانا في اللحظة دي تشكل وانا عايز ده ولا عايز ده فلذلك ال- المتيقظ يستطيع أن يحدث لها نية وهنا تشكل عندنا برضو إشكال اشتراط النية قبل العمل أو في مصاحبة للعمل أو تصح بعد العمل يشكل الملكي خيره تعضده الأدلة ويصحبه الانشراح ويقوى بالذكر فأثره كغبش الصبح وله نفاد الوارد الملكي لما الملك يدفعك لخير ما يأمركش ببدعة ما يدلكش على عمل مشتبه وإنما يدلك على خير تعضده الأدلة وفي نفس الوقت تحس بانشراح في الصدر الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر من شرح له الصدر واطمأن له القلب والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس يصحب الانشراح ويقوى بالذكر خلي بالك إن الشيطان يطرده الذكر يعني إذا ذكرت الله خنس الشيطان فلذلك دايما خلي العلامة دي انك اذا ذكرت ربنا تحس بقى بانشراح ولا انقباض لان بعض الناس اذا كان الدافع او الوارد شيطاني تذكر ويقسو قلبك فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وصلت دلوقتي ان احيانا يبقى الوارد شيطاني تذكر ويقسو قلبك أما إذا كان الوارد ملائكي تذكر فينشرح صدرك ويقوى بالذكر ويبقى زي عارف غبش الصبح كل ما آه، يمتد الوقت الغبش ده يروح وتتضح الرؤية الشيطاني يضعف بالذكر ويعمى عن الدليل وتعقبه حرارة ويصحبه اشتعال وغبار وكزازة في النفس في الوقت وربما تبعه كسل الشيطاني من يسار القلب والملكي عن يمينه والنفساني من خلفه والرباني أمامه هكذا تكون إحاطتك الشيطاني عن يسار القلب والملكي عن يمينه النفساني من ورائه والرباني من أمامه وهكذا تكون تلك الإحاطة أهم شيء في الدنيا في صدق التوجه إلى الله إنك أنت تعرف التمييز بين هذه الواردات ليتبين الصدق من الكذب عشان تعرف أمشي وتابع ولا أكمل وانطلق ولا أتوقف وصحح لأن احنا بنقول دايما إن خطورة الصراط أن الانحراف عنه ولو بدرجة واحدة كلما طال يزداد البعد عن الصراط شوف ازاي هو بدأ بس بإيه بدرجة واحدة بس كلما طال السير زاد البعد عن الصراط صدق التوجه إلى الله صدق التوجه إلى الله مشروط بكونه من حيث يرضاه الرب وبما يرضاه الرب ازاي ان اراقب خطرات القلب فمن راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات آه، جوارحه الخطوه الاولى تكون قد عظمتها بعظمه الهدف آه، اثنين اثنين في حلقة الليلة يعني انتهاز فرصة حماس البداية قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إياك إنك تمل من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك كل عمل شرة في البداية في حماسة وشراهة و- للعمل انتهز هذه الفرصة انتهز الفرصة وحافظ على هذا الوهج أنا دايما أقول الناس اللي بتعرف تصلي إنه بعد ما يخلص صلاة يقعد كده يحافظ على حرارة الصلاة أطول فترة ممكنة لذلك شرعت الأذكار بعد الصلاة اما اللي تلاقيه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ويروح مطلع التليفون من جيبه ما كانش بيصلي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يقوم جري بيدور على جزمته ويجري على بره ما كانش بيصلي ما كان- ده ما كانش بيصلي ما كانش في الصلاه عشان كده من آه، الفتوحات الرمضانيه المكيه آه، تحبسونهما من بعد الصلاه في الاثنين ال- اللي بيشهدوا على الوصيه ربنا قال بعد ما يصلوا خدوهم احبسوهم وحلفوهم وشاهدوهم بعد الص... تحبسونهما من بعد الصلاه لان بعد الصلاه المفروض الانسان اللي صلى يبقى اتقى لسه خارج من الصيانه الصيانه الدوريه للقلب صلى عرض على الله صلى كان ينصب وجهه إلى وجه ربه عشان كده بنقول لك ابدأ استحضر الحب والشوق استحضر فرح الله بتوبتك فافرح الفرح بالله استحضر تكليم الله لك في الصلاة استحضر ذكر الله لك كما- كلما ذكرته فاذكروني أذكركم استحضر علم عبدي كلما أخفقت وأخطأت أذنب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي آه، العنصر اللي بعديه بدون ارقام آه قال ربنا عز وجل فإذا عزمت فتوكل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم آه إياك أن تتكل على الأسباب زي ما قلت لك في الأول خالص في أول حلقة الليلة دي إنك أنت ترى أن المدد من الله من لطيف التعبد بالنعم أن تشهد أنك لا تستحقها كان في أخ بيقول لي آه، هو إذا الإنسان ربنا جعل له القبول في الأرض مش دي علامة إن ربنا بيحبه يعني أنا شايف الناس حواليا بتحبني وتحتفي بيا وبتقدمني وبتكبرني ده مش دليل ان ربنا بيحبني انا خفت من الكلام فقلت له بس جمله واحده ان اللي ربنا بيحبه مش هيقولها بالجرأة اللي انت بتقولها دي هيبقى خايف مش هيبقى شايف انه وضع له القبول في الارض كل لما تقرا بقى في سير السلف تقرا في سير الصحابه يا اخي في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ام السائب بعد موت سيدنا عثمان بن مظعون قال ايه؟ اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم لن ينجي احدكم عمله ولا انت قال ولا انا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإحساسك أنت إن ربنا وضع لك القبول في الأرض دليل إنك أنت مالكش قبول في الأرض ده منظر ما تصدقش دول كده دايما آآ آآ يجي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ويقعد يحكي ده واحد اتصل بيه قال لي كذا واحد بعت لي رساله قال لي كذا الشاهد ايه؟ اوعى ترى لنفسك قدرا قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا هي دي الفتوة البطولة ما تتكلش على عملك ولا على وارد ازاي بان اعتقد ان ده مش مش ملكي ولا بيا ولا ليا ده هبة من الله عز وجل منة مدد ومعدي ده سريع الزوال خلي بالك تسعة إياك والمقيدات التي تكبلك عن السير الى الله لما تيجي تنطلق اوعى احذر الاشياء اللي اللي بتكتف من المكبلات والمقيدات والمعطلات التمادي في الندم على ما فات يكفيك ما يقوي عزمك على عدم العودة بعض الناس بيقعد دايما نصب عينيه أخطائه ومعاصيه وذنوبه وسقطاته ودي بتكتفه وتقعده احنا قلنا قبل كده ودي هتاخد مننا كلام كتير عند الكلام في منزلة التوبة على ذكر الذنب ولا نسيان الذنب هنتكلم فيها ان المطلب الواحد ينسى ذنوبه ولا يفتكرها لا ما تنساش ذنوبك بس اذكرها بالقدر اللي يدفعك انك تتوب اندم عليها بالقدر اللي يدفعك انك انت تجدد عزمك على السير الى الله عز وجل والانطلاق الى الخير لكن ما تخليهاش تكتفك الشيطان يريد ان يصنع من ذنبك خندقا يحاصرك فيه ان انت مش نافع وان انت مش هترحم وان انت مش هيغفر لك واطلع على بعض الذنوب يفقلتها فلا غفرت لك وان انت مغضوب عليك وان انت مطرود لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. مش ده المطلب مطلب حسن الظن بالله وان الندم بقدر ما يقوي عزمك على عدم العودة ان دايما نقول ايه ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء لما يبقى حالك صح مع الله بلاش تذكر بقى ذنوبك ومعاصيك لكن لو راودتك الز- النفس على الذنوب والمعاصي خوفها بقى باللي فات لو ان النفس اغترت وقلت لك ده انت بقى ولي من اولياء الله الصالحين اذكر ذنوبك ومعاصيك ايضا آه، من المقيدات والمكبلات التمادي في احتقار البدايات واستعجال النتائج آه، في فرق بين بين ايه وايه عايز اقول المثال اللي هو ايه ان لو شفت بنا بيبني حيطه فبتقول له انت بتعمل ايه فقال لك ببني سور لكن لو سالت المهندس اللي راسم ال- البنايه انت بتعمل ايه يقول لك ايه بعمل برج البنا شايف الطوبتين اللي بيبنيهم لكن اللي آه، آه، اللي, اللي متصور ال- العمل الكبير هي دي ان انا عايزك البدايه دي ما, ما, تح- ما تركزش في ان انا بعمل ايه ركز انت عايز توصل لايه احنا قلناها في البدايه ان عظمه الهدف هي اللي بتعظم امر الطوبه اللي بتضعها النهارده الايه اللي بتحفظها كل يوم ال- الركعتين اللي بتصليهم قبل اذان الفجر ال- ال- الجزء اللي بتقراه كل يوم ال100 استغفار اللي بتعملهم قبل ما تخرج من البيت اللي يعظم الامر ده ان ترى ان هيوصل لفين فلذلك بيكتفك تقول يعني هو ده- اللي انا بعمله ده هيروح فين بقى في اعمال ال- الناس اللي بتعمل لله لا ابدا وخذ آه، اول خطوه وانطلق بعد ذلك الى الله سبحانه وتعالى اخوتي اول خطوه صدق التوجه الى الله اتنين في ضربه البدايه لابد من امرين الشيخ الرباني الدليل المعلم الشيخ الرباني الدليل المعلم آه، انا بلم الورق عشان امشي اهو لا شك ان الجيل اللي عايش النهارده اكثره الا من رحم الله ملوش اساس واللي له اساس اساسه هش بينهار بسرعه بزعل قوي لما تظهر قدامي نماذج ضاعت نماذج كانت كبيره وانهارت امام الفتن عشان كده عايزين نأسس جيل من أساسات هذا الجيل اللازمة شيخ لازم شيخ الكلام ده مش آه، بتاعي ولا بتاع غيري لا ده دين قال ر- ربنا جل جلاله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رحم الله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ده القرآن ودي السنة أيضا التاريخ وال و- وسيرة هذا الدين التلقي إن لازم يتلقى عن شيخ هجيب الكلام المرة الجاية بتاع في الاعتصام بتاع التلقي بالمشافهة وان ده اهم واصدق انواع التلقي وان الدين نقل كده لازم شيخ تتلقى عنه لازم شيخ يربيك لازم شيخ يعلمك لازم شيخ يتابعك لازم شيخ يحاسبك لازم شيخ لازم شيخ تمشي كده لوحدك وبدماغك وبدراعك مش هيطول مشيك هتغلط لازم حد مشي الطريق ده قبلك وياخد بايدك يقول لك حاسب في هنا حفره اوعى تقع فيها حاسب في هنا كمين ظبط اوراقك حاسب في هنا منحنى خطر حاسب في هنا مطبات في هنا حاسب عارف الطريق لربنا ياخد بايدك واحده واحده الشيخ الرباني الدليل المعلم معه المنهج العلمي والعملي القائم على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه يبقى بعد صدق التوجه الى الله صدق التوجه القلبي وتمييز الواردات يبقى حاجتين شيخ ومنهج لازم شيخ يدلك ويأخذ بيدك ولازم منهج تمشي عليه وتتميز بعض الشباب النهاردة تحس ان هو زئبقي تمسكه من هنا يفلت من هنا تمسكه من هنا يفلت ملوش منهج مش صاحب منهج ما ما تعرفش تظبطه على طريق الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا وفضل الصحابة قرون الثلاثة الخيرية السلف معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب بصاحب ودليل يبقى هي دي ضربة البداية صدق التوجه الشيخ الرباني المنهج ساعتها العلماء بيقولوا ايه من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه تعرف الطريق خلاص هتعرف تمشي لكن اللي ما يعرفش الطريق زي ما بيقولوا الجاهل اعمى ما يعرفش فلذلك اعرفه ازاي زي ما قلنا كده دليل اهو ومنهج اهو المنهج ده اللي احنا بنقول عليه الكتاب والسنه فهم سلف الامه ليه الكتاب موجود القران والسنه موجوده بينا السلف دول لانهم صحب سبق هجرتهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمطلوب منك بس انت انك انت تهاجر بقلبك الى الله وتتغرب عن نفسك والخلق قل لي الحمد لله انا ماشي كده هقول لك خد بقى عشر علامات من امارات اهل الاستقامه في البدايات واحد اللقاء الجاي ان شاء الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب